بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طيب قلوبنا إخوتي في الله الله جل جلاله خلق الخلق لغاية قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأخذ الله عليهم الميثاق منذ أن كانوا في ظهر أبيهم آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الشاهد أن الله عز وجل خلقهم ليعبدوه وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم وأنه أوجب عليهم أن يعبدوه ثم نسي الناس هذا العهد والميثاق نسي الناس عهد الله وميثاقه وعاشوا حياتهم لأنفسهم ولدنياهم وأراد الله جل جلاله الرحيم الكريم اللطيف الحليم أن يذكرهم بهذا العهد والميثاق فأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع الأصل أن هذا الأمر في فطرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في فطرهم أن يعملوا لله عز وجل لا لغيره في فطرهم أن يحبوا الله ولا يشركوا معه غيره في فطرهم ولكن تتلوث الفطرة فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه فأرسل الله رسل لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قل فلله الحجة البالغة وقص الله علينا أنباء الرسل في القرآن الرسل جم غفير الأنبياء 25 ألف نبي الرسل 310 ربنا سبحانه وتعالى قص علينا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك قص الله خبر بعض الرسل هذه قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فلذلك أنا بقول ربنا يكرمنا بفرصة في الكلام على قصص الأنبياء عبرة ثم كان هو هذا القصص للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يقول له إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فهذه القصص قصص الرسل ومعاناتهم مع قومهم أيضا زاد للدعاة إلى الله تعالوا لنعيش سورة هود عليه السلام وهذه السورة حافلة بقصص الأنبياء وذكر أول نبي فيها سيدنا نوح واللفتة التي أريد أن أقف معها مع سيدنا نوح عجيبة جدا دايما أتخيلها لما أستشعر سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو آه بعث بعث وهو الرسول كان آه شخص عايش في مكة في وسط قريش يعبدون الأصنام وما خرجش أكتر من كده العالم حوله فرس يعبدون النار والروم يعبدون ملكهم والعرب يعبدون الأصنام والدنيا خرج هو وحده صلي عليه صلى الله عليه وسلم هو لوحده كده الرسول يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يقول لهم أنا رسول الله يقول لهم بالبعث بعد الموت أما أنا أتصور أنا في ذهني يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إحساسه إيه وشعوره إيه وهو واقف لوحده وكل ما يواجه حد يقول له كذاب ساحر كاهن كذاب كذاب كذاب ك... شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن سيدنا نوح فيقول
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها
مم. هو ده هو ده بالظبط اللي انا نفسي اقوله هو ده اظن اللي كان في نفس كل نبي انه لهم طب طب, طب انا اعمل ايه اعمل ايه اذا كان ربنا سبحانه وتعالى فهمني وانتم مش شايفينها بصرني وانتم مش شايفين عرفني وانتم مش عارفين طب اعمل ايه الزمكم باللي انا شايفه ازاي انلزمكموها وانتم لها كارهون معلش هنسمعها تاني يا عم علاء ربنا يهديك
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم أنلزمكموها نعم الله يفتح عليك أرأيتم إن كنت على بينة عارف يعني إيه بينة بينة أنا على أمر واضح بينة باين بينة سبيل نهج لا تحتاج إلى دليل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي ده مش أنا على بينة بس لا وربنا اداني رحمة فعميت عليك انتوا لا شايفين البينة ولا شايفين الرحمة طب انا اعمل ايه انلزمكموها الزمكم بها وانتم لها كارهون طب الزمكم بها ازاي كيف ابين لكم بينة قالوا ايه ولا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل إذا- يعني بقول له الشمس اهي يقول لي آه، نعم اهي اهي اهي اهي فين اهي فين قال لا طب اذا كانت الشمس واضحه في عينيه ويقول لي فين الشمس طب اعمل له ايه ده افهمها له ازاي اجيبها له منين ما الشمس اهي لا يصح في الاذان شيء فعشان كده الانبياء لما يجي يقول له انا دليل اهو قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باين عليكم بقالكم مدة طويلة قوي ما بتصلوش على النبي اللهم صلى صل الله على عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة اللهم صلى صل الله على عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك اوعى عليك.
تزهق من كتر الصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك صلى عليه.
الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من نبي قبلي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر أوتي ما على مثله آمن البشر يعني الناس تشوف تقول آه صح أنت نبي لكن كما قال ربنا عز وجل معزين النبي محمد صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم مش بيكذبوك هم مصدقينك بس ده جحود جحود ونكران فهذه مصيبة هؤلاء القوم وهؤلاء الناس ذلك الأنبياء بينصروا بي بينصر الله عز وجل ينصرهم قال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله عز وجل ين... قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لابد أن ينتصر الرسل ولكني أريد في قصة سيدنا نوح قبل ما أخلص منها عايز أعدي على نقطة مهمة جدا أنه قد يأتيك الفرج من حيث لا تحتسب اسمع كده اسمع حتى إذا جاء أمرنا
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن الله يفتح عليك شيخ محمد ما شاء الله
إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قال الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور التنور إيه يا عم شيخ علاء الفرن جاء أمرنا وفار التنور يعني طلعت المية من الفرن سبحان الله العظيم يعني سيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى يقول له ان انا هغرقهم فكان يتوقع ان الميه تيجي منين من البحر من المطر من النهر من الترعه من الوادي لكن اخر ما كان يخطر بالبال ان الميه تطلع منين من الفرن اللي مولع نار سبحان الله العظيم هكذا أقول لك أخي ودي فايدة مهمة جدا تطلع بيها أنه قد يأتي نصر الله من حيث لا تتصور أبدا من أبعد ما يتصور عقلك أن يأتي من طريقه النصر وأظن احنا عشنا في الفترة اللي فاتت دي معنى من هذه المعاني جه منين اخراج الظالم وتغيير ال- النظام و... من أبعد ما كان يتصور ذهنهم أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا كان دايما الحرب على أهل الدين و... والتضييق على أهل الدين والخوف أنها تيجي من أهل الدين فجاءت من طريق غير طريق أهل الدين سبحان الله العظيم هو ده لو آمنت أن كل الكون بيد الله لعملت ولم تبالي دايما أقول الدعاء أجراء عند الله أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا عملوا ثم انتظروا الأجر في الآخرة أما إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير دي مش عندي أنا أنا أشتغل وبس أما نروح فين بقى نمكن أو لا نمكن دي مش بإيدي دي بإيد ربنا الجليل جل جلاله فاصل وأعود إليكم أحبكم الله والسلام عليكم ورحمة الله حلاوة تضاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام حلاوة تضاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله ما زلنا مع سيدنا نوح وفي قصة سيدنا نوح عظات ومواعظ وفوائد خطيرة جدا وكثيرة جدا ولكن آه، خاتمة قصة سيدنا نوح بعدما أغرق الله قومه سيدنا نوح دعا على قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا سيدنا نوح لأنه تعب 950 سنة عالج قول قومه ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا الدعوة جابت معاهم نتيجة عكسية فدعا عليهم فأغرقهم الله وكان لسيدنا نوح مع ابنه قصة ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الابن اللهم اصلح ابناءنا وابناء المسلمين اللهم اهدي ابناءنا اللهم رب ابناءنا اللهم احفظ ابناءنا اللهم انا نسالك ان تصلح ذرياتنا اخوتي الابن الابناء فلذات الاجبات وتلاحظها في نداء سيدنا نوح يا ابني اركب معانا وقلت قبل كده ان هذا فيه دليل على ان سيدنا نوح ما كانش يعرف ان ابنه كافر لو يعرف انه كافر ما كانش يركبه معاه ربنا سبحانه وتعالى قال له لا تحمل فيها الا المؤمنين فما ينفعش انه كان يقول لي كافر تعال بدليل انه قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فالشاهد أريدك أن تتفقد حال أولادك ولا تحسن بهم الظن دايما خليك حريص على انك انت تشوف اولادك فين بيعملوا ايه قلب في شنطة ابنك قلب في تليفون ابنك وبنتك قلب على اللابتوب والكمبيوتر بتاع ابنك وبنتك شوف دولاب ابنك وبنتك بص في وجههم دايما دايما اقول لازم يبقى في قعده الاب يقعد ويبص لابنه بياكل ولا ما بياكلش يبص لابنه خاسس ولا فرحان ولا زعلان سرحان ولا مشغول رجله سليمه وايده ملونه عينه فيها حاجه شعره فيه حاجه لازم يبقى في جلسه جلسه طعام فطار غدا عشاء جلسه قران بعد الفجر في البيت لازم تتفقد اولادك مسؤول مسؤوليتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته ربنا هيسالك في قنطرة بين الجنة والنار يقتص فيها م- للناس بعضهم من بعض ممكن تلاقي على القنطرة ديك واقف لك ابنك يقول له يا رب خد لي حقي من ابويا ما قاليش صلي خد لي حقي من ابويا ما كانش بيشوفني ولا بيسأل عني ممكن تلاقي عليها بنتك يا رب ابويا ما الزمنيش في الحجاب يا رب او مراتك زوجتك تلاقيها واقفه تقول له يا رب ما تخليش نار هو كان بيحاسبني على الصغيره والكبيره الا حقوقك دخله هو النار فلذلك بقول لك لازم تبقى مسؤول عن ولادك سيدنا نوح كان ابنه كافر وما كانش يعرف ما كانش يعرف انه كافر سبحان الله العظيم ولكن حنينه وعاطفه الابوه ودي اللي بنطالب بيها دلوقتي برضه ان يبقى في قلوب الناس عاطفه الابوه عاطفه المسؤوليه نادى نوح ربه
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح سبحان الله العظيم سيدنا نوح قال له يا رب ابني وزي ما قلنا في حلقه قبل كده ان سيدنا نوح 950 سنه في الدعوه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وبعدين جه يطلب من ربنا طلب من وجهة نظرنا طلب صغير يعني هو ابن سيدنا نوح ولا يسحب الجنة زي ده يعني طلب صغير لكن عند ربنا ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش الكلام بالطريقة دي قضية في سنن الله الكونية العدل الإلهي الحكم أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة يجي واحد بقى يقول لك عدل ربنا وحكمة ربنا وحكم ربنا الناس دول خدمونا وهم كفار عشان بس انه ده مسلم يدخل الجنة والكافر اللي بيخدم العالم كله وبيخدم البشرية كلها ده انت بتحكم على ربنا انت بتو... انت بتقول لربنا ايه الصح والغلط انت بتتعامل مع ربنا ان انت اله مع الله سبحان الله العظيم ايه الكلام اللي الناس بقت تتكلم والعياذ بالله في هذه الايام بجرأة نتيجة الجهل الشاهد ايه ان سيدنا نوح يا رب و- وانظر الى التوسل ربي يا رب ان ابني استعطاف ان ابني من اهلي وان وعدك الحق المدح والثناء وانت احكم الحاكمين المدح زيادة المدح والثناء ومع هذا كله لا ينفع قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح العلماء اتكلموا في هاء الغيبة هنا عائدة على مين ايه هو اللي عمل غير صالح قالوا اقرب مذكور اقرب مذكور ابنه فقالوا ان ابنه ده عمل غير صالح ليه لان امه كانت كافره هي دي المشكله ان نطفته وضعت في بطن كافره الام الام قضيه الام شوف لما سيدنا اسماعيل ربي في بطن ام قالت يوما آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لن يضيعنا لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر الولد ده استغفر الله العظيم سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ربي سيدنا إسماعيل عليه السلام في بطن أم أطاعت الله خرج يطيع الله وليس النبت ينبت في فلات كمثل النبت ينبت في جنان وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثدي الناقصات الأم لما ربي سيدنا موسى في بطن أم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم بهذا اليقين ألقت ابنها كان يقين موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي الأم المحضن التربوي الأول للطفل لذلك قال إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم في موسم الدعاء نحتاج أن نتعلم الدعاء لكي لا نسأل الله ما لا نعلم فلا تسألني ما ليس لك به علم يا ترى الناس النهارده في كثرة الدعاء والتوسع في الدعاء والمولد اللي الناس عايشة فيه أحيانا بنلاقيك سألت الله ما ليس لك به علم ده ربنا قال لسيدنا نوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فما بالك بالجاهلين من أمثالنا عايزك تراجع دعائك أنت بتطلب من ربنا إيه أحسن تكون بتسأل الله ما ليس لك به علم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله حلاوة تضاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب